الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من بعده لا يزال حديثنا مع باب العرايا وغير ذلك من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وشرحنا الحديث الأول شرحنا الحديث الأول في الباب وهو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيع بخرصها ثم الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق واستطردنا في هذين الحديثين وإن شاء الله تعالى نبدأ اليوم مجالسنا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت أو أبرت ويأتي فيها إن شاء الله تعالى الكلام من الحال الفقهية فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال المصنف ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع جاء السياق ومجلس إن شاء الله اليوم بالنسبة للأخوة يعني كله حديث فالإخوة اللي هم راغب الحضور في مجالس الفقه ده فقه مقارنة ما يملش من أول مجلس ثاني مجلس ده حديث كله حديث وبناء على هذا الكلام هتكون مسألة الفقهية الآتية فالاستطراد في الناحية الحديثية بيبقى له دور مهم جدا وما بستطرد فيه إلا لما بأعلم الاستخلال الاستقراء إن المسألة مشكلة والإشكال دائر على على الحديث تمام فلابد من فضل النزاع من إيه من الناحية الحديثية أولا ثم بعد ذلك تخريج كلام الفقهاء عليها فالمسألة بتكون تكشفت وما عاد في مشكلة فيه تمام فمجلس اليوم كله هيكون حديثي وهنقراه واحدة واحدة فاللي هو يكون يعني حديث عهد بالحديث يصبر واحدة واحدة ولو الأمر فيه مشقة عليه بيسأل أو بكلف بعض إخواني الفضلاء اللي هم يعني برزوا في علم الحديث هيقدروا معاه بالواجب وزيادة بالنسبة لحديث هذا الحديث الثالث في الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال المصنف ولمسلم دي تعني إيه تعني أن السياق الأول شرط معروف عمدة الأحكام شرطه أنه ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما تمام يبقى معنى السياق الأول أن ده يكون من مما اتفق عليه الشيخان أما القول الثاني هذا يعني أن مسلما انفرد به وليس كذلك فهذا ذهول منه رحمه الله لأجل ذلك كان لابد من دي من المسائل التي ذكرتها في الشرح وده المقدسي حافظ إمام رحمه الله تعالى فالحديث في الصحيحين في الشرط الأول والثاني الجزئية اللي أذكرها من الناحية الحديثية الآن هكذا صنع المقدسي رحمه الله تعالى في متن عمدته حيث فرق بين السياقين فجعل الأول من المتفق عليه وجعل الثاني من أفراد مسلم وليس كذلك فقد أخرجها البخاري أيضا بالرقم المذكور في كتاب المساقات انت في معك بمزياء في زيادة تبدي الأخرى اللي هم دول هيوصلوا اللي هم خلينا برضه عشان يرتب ان كده هيبقى انجليزي بالنسبه لك معاك الورقه بقى وركز معايا في حد مش معاه البخاري أخرجها في كتاب المساقات السياق الثاني اللي هو عزاء المقدسي لمسلم ده عند البخاري بالعزو المذكور في كتاب المساقات فلعله نظر في البيوع عند البخاري فلم يجد لأن الحديث فين في البيوع ومعلوم أن البخاري بيقطع الحديث قطعا وهذا من فقه الإمام البخاري يبوب لكل فقرة بابا بما يدل عليه في السياق فلعل المقدسي وده الاعتذار الوحيد للإمام المقدسي رحمه الله تعالى أنه يكون نظر في كتاب البيوع فلم يجد فاغتر لذلك فعزاه لمسلم ولم يعزو لي البخاري ثانيا يبقى ده خطأ أو نقول بقى وهم من المقدسي رحمه الله تعالى بهذه العلة ثم قد وقع في الغلط أيضا والوهم ابن العطار رحمه الله في شرح البخاري وقد أخذ يعتذر للمقدسي فوقع فيما وقع فيه فقد قال هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى مسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما شوف بقى إيه ده ده خطأ فاحش يعني كما قال ابن الملقن في اللغة هذا هذا عجيب وأفحش من الواقع في المقدسي يعني هو أخذ يعتذر المقدسي لا وقع في إيه في طامة أخرى قال هذه الزيادة التي أضافها المصنف اللي هو المقدسي إلى مسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما لكن من رواية سالم عن أبيه أن عمر انتم مركزين معاه في الحته دي ان قال ان السياق ده الاثنين روها اي نعم اه ولكن من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده عمر فجعل مسند مين وده ما حصلش ابدا كما ترون في العماد ماشي فجعلها فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ولم تقع هذه الزياده في حديث نافع كده ايه دخل الامور في بعضها على العكس كما يظهر من السياق ولم يقع هذه الزيادة ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر قال ولا يضر ذلك هو أي نعم لا يضر إذا كانت من مسند ابن عمر أو ابن عمر فالمسألة لا تضر المهم إنها إيه إنها صحيحة وثابتة ما في مشكلة تمام لكن طبعا أهل الحديث ما تركوا شيئا إلا ونخلوه هي من مسند عمر أم من مسند ابن عمر يعني هذا كلام قاعدة عند أهل الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة فالاختلاف في المسألة هنا هو اختلاف وقف أم اختلاف رفع لا اختلاف ثبوت ونفي ماشي إخواني يعني المسألة هذه سقطها هذه الاختلاف هل هذا الكلام اللي هي القصة بتاع تأبيل النخل وقصة العبد وبتاع العبد هل هي من قول عمر أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مرفوعة أو موقوفة تمام فالاختلاف وهل هي من حديث سالم أم من حديث نافع تمام شيخ الاثنين من اللي هو ابن عمر نافع مولاه وسالم ابنه تمام دي القضية كلها أما اختلاف نفي وإثبات لا ده ما حصلش كما نرى في التحقيق هذا المستطرد آه كونه بقى هنا قوله لا يضر وكما قال هو لا يضر لكن الإشكال كله من المقدسي الآن آه إنه آه ابن العطار جعل انه الزيادة في الصحيحين من طريق سالم عن أبيه عن جده عمر وده الخطأ اللي وقع فيه ابن العطار رحمه الله تعالى قال فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمر والزيادة عنه أيضا ها والذي خرجاه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن عمر مرفوعا فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ده كلامه فتعقبه ابن الملقن في شرحه فقال وهذا اعتذار عجيب ووهم فاحش فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا تمام والحديث ثابت فيهما من حديث سالم عن أبيه وهو ابن عمر مرفوعا بلفظ المصنف جميعه تمام إخواني قال والله أعلم بحال هذه الزيادة اللي زيادة اللي هي إيه اللي هي اللي هي وعن آه اللي هي الزيادة هتكون من كلام عمر أو من كلام دي اللي ابن الملقن رحمه الله ما يعني قد يكون حاله لحظة الشرح لم يكن لم يسعف الوقت أو لم يكن عنده ال- ال- الوقت لبحث هذه الجزئية فقال هذه زيادة الله أعلم بحالها تمام هل من كلام عمر أم ماذا الله أعلم بحالها الحال ده بقى ده احنا كشفته هل هو من كلام ابن عمر وثبت أو لا كلام عمر أو لا وهل هي مرفوعة عن عمر عن النبي أو لا تمام عشان نعرف إيه الكلام المذكور ده قال ولئن ثبتت فلا يضرنا يبقى ابن ملقن تحفظ في المسألة واحتاط قال إني هل ما بدري هل هي من كلام عمر الله أعلم ما عنده حال ما عنده بيان فيها لحظة كلامه هذا قال وإن ثبتت فلا يضر سواء كان من عن عمر أو عن ابن عمر فإن الحديث قد أخرجه من طريق ابن عمر كما أسلفناه فالاعتراض باق على المصنف اللي هو اللي هو المقدسي يبقى مازال المقدسي في محل الاعتراض لكن هذه إشارة لأن ابن العطار أيضا وقع في خطأ أفحش مما وقع فيه المقدسي وقد أخذ يعتذر للمقدسي رحمه الله تعالى وطبعا هذه ال- الفائدة إخواني ومثلها كثير نبهت على مثل هذه الفوائد هي مهمة جدا لطالب العلم صحيح؟ عدم الاقترار بمرجع واحد وأقول هذا وأكدها مئات المرات طالب العلم ما ينفعش أرجع لإيه؟ آه ابن الملقن شرحه بيشرح شرح مستفيض بعض الشيء إدخال ابن عبد البر واسع المجموع النووي واسع المغني ابن قدامة واسع تمام؟ آه أنا يكفيني المغني آسف ده ما ينفعش طالب علم الاستذكار آسف ما ينفعش هو كتاب مست- مستطرد لكن آسف ليه هذه إشارات ويأتي فيها أوضح وأكثر إن شاء الله في الناحية الفقهية تمام فالاغترار بالمرجع الواحد بيوقعك في الايه في الأخطاء ودي ودي مثال أدي مثال ونبهت على هذه الأمثلة كثيرا طالب العلم رأس ماله هو إيه رأس مال المصادر إن يكون عنده عدد من المصادر بيخضع المسألة قضاء من كل الوجوه عندما يتكلم بكلام اتبع فيه سلفه اتبع فيه سلفه في هذه الحالة بيكون هو المتبع وطالب العلم إذا حر المسألة وتبناها بإيه؟ ببحثه واستقرائه وبيانه أما أن يقرأ في كتابه وبعدين يقلد وياخد بالكم طبعا ده خطأ شنيع جدا وبالتالي بتتكشف عورته وبيضيع آه، حاله وأماله بين أهل العلم ماشي يا إخواني فهذه نقطة أيضا بقى يعني دائما أقولها لنفسي والإخوان الفضلاء وعلى رأس هذه المسائل الهدوء في البحث وعدم التسرع وأن الرجوع على الأصول والمصادر الرئيسة هي رأس مال طالب العلم نمسك الحديث طبعا حديث ابن عمر هو العمدة في الباب حديث الباب الذي هو شرط الكتاب مروي من طريقين يعني الحديث مروي عن ابن عمر من طريقين الطريق الأول طريق ابن وسالم ومولاه ابن عمر رقم اثنين أما طريق سالم عنه قال مين اللي قال بقى ركزوا بقى عشان ايه الضمائر هنا هو ده شغل الحديث مش هنوضحه بقى الاخوه الجدد يركزوا في الكلام اي حاجه مش فاهم حطوا صدى علامه تحتها علامه واسال عنها ماشي اما طريق سالم عنه كلمه عنه ده عايده الى ابيه اللي هو ابن عمر صاحب الاسناد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها من ابتاع نخلا وابتاع بمعنى ايه اشترى من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها وفي سياق فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا في سياق وله مال فماله للذي باعه في سياق فماله للايه للبائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري والحديث أخرجه الحميدي وابن أبي شيبة والشافعي في مسنده ومن طريق الشافعي البيهقي والعزو هنا للبيهقي في السنة الكبرى وأخرجه أحمد وعنه أبو داود يعني عنه يعني هو شيخه قال حدثنا أحمد وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له النسائي هنا في الصغرى أو في المكتبة وفي الكبرى له وابن الجارود في المنتقى وأبو يعلى أيضا في مسنده وابن حبان والبيقي والبغوي كلهم من طريق سفيان ابن عيينة يبقى كل اللي ذكرتهم دول من طريق سفيان ابن عيينة وفي بعضها فصل قصة النخل في سياق وقصة العبد في سياق آخر والبعض جمع في قصتين يعني بعض الروايات جرت قصة العبد بس من بتاع عبدا وبعضها جاب من بتاع نخلا والبعض ضم الاثنين مع بعض وهذا لا يضر تمام ان كله مدار واحد اقتصر على هذه اقتصر على هذه المجموع بيعطيني او الجمع بين الروايات بيعطي كله نسق نسق واحد واخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي والطحاوي في شرح معاني الاثار وابن وابن حبان والبيهقي كله من طريق الليث ابن سعد يبقى طريق الاول طريق من سفيان الثاني طريق الليث واخرجه مسلم من طريق يونس يونس بن يزيد ده من آه بن يزيد ها اه اكتبها زودها يونس بن يزيد الايل وعبد الرزاق ومن طريقه احمد والنسائي في الكبرى واخرجه احمد كله من طريق معمر يبقى ده طريق رقم أربعة يبقى سفيان والليث ويونس ومعمر والطيالسي والطحاوي من طريق القعنبي كلاهما الطيالسي والقعنبي عن ابن أبي ذئب تمام ده طريقة كم كان خمسة عشان كده قلت خمساتهم اللي هما ابن عيينة الطريق الأول والليث الطريق الثاني ومعمر وابن أبي ذئب ويونس كم واحد خمسة في الطرق عليهم الخمسة دول شيخهم من عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر فذكره يبقى مخرج الحديث على مين على الزهري يبقى الخمسة دول في الزهري شيخهم ماشي يا إخواني وسياق ابن أبي ذئب عند الطيالسي ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن قال من باع نخلا قد أبرت فلم يشترط المشتري طبعا السياق ده سياق تفصيلي لأن واضح هذا الكلام من إيه من السياق الأول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط إلا أن يشترط المبتاع اللي هو يشترط المشتري السياق هنا من باع نخلا قد أبرت فلم يشترط المشتري تمام ما المسألة سياق توضيحي للسياق الأول عشان ما تقولش ثقة أو شذوذ فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له وسياق عند الطحاوي من اشترى عبدا ولم يشترط له فلا شيء له ومن اشترى نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شيء له والمحفوظ الأول أنه من جهة البائع والثاني مفهومه من جهة المشتري عشان كده ما كلمتكش لا في الجزوز ولا في ايه وبدل الثقة ولذلك حطيت لك قلت وهذا النص فيه حجة لدليل الخطاب دي بقى مسألة فقهية يعني ايه دليل الخطاب اللي هو بيسموه مفهوم المخالفة أو المفهوم عند الإطلاق تمام اللي هو بيثبت نقيض حكم المنطوق وده يأتي المسألة إن شاء الله والفرق بين جمهور العلماء وخلاف أبي حنيفة في هذه المسألة مبني على أي أساس في الموضوع تمام وببين لك المسألة الفقهية إلى اللي ترى إنه إنه علم الحديث آه بيغفلك في المسألة ما ينفعش أقول بقى الجمهور آه وفي قال أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى ما ينفع هذا الكلام ده الجماعة العادية على المصطبة لكن علم هذا هو بتقول الجمهور هو المعتبر أبو حنيفة خالف في جزء وجزء نقول له احنا أسفين ابن أبي ليلى كلامه باطل صريح البطلان لمخالفة صريح السنة تمام وده بيأتي إن شاء الله استكشافه لاحقا لأجل ذلك أنا عرفت بهذه الجزئية وفصلتها لأبين لك أن أصول الفقه ما بتأتي من نتاج العقل المجرد عند أهل السنة والجماعة إنما هو أتى من خلال النصوص ولذا يا إخوان الذي تربى على أصول الفقه الكلامي عند المتكلمين اللي هم مبناهم على المعتزلة دايما بيصطدم مع النصوص ولما أقول دايما هنا بغلبة الظن إنه غالب ظنه بيصطدم مع الإيه؟ مع النصوص أما أصول الفقه عند السنة والجماعة ما خرجت إلا من النصوص إما أصول كأصول فقهية أصول الفقهية اعتمد على النصوص كهذا أدي مثالها أو قواعد فقهية عندهم من مجموع من مجموع أحكام فقهية فأدتني القواعد الفقهية ده بالنسبة لإمة أهل السنة والجماعة أما المتكلمين دائما أو غالبا بيبنوا الكلام على إيه نسج العقل ودي طبعا مشهورة عند أهل الرأي المذهب الكوفة أبو حنيفة ومن معه ولذلك كثيرا ما يرد النصوص ويخضع ويخضع النص لإيه للقاعدة ومرت كثير من شدة أهل الحديث وأهل السنة على المذهب كما أيضا في هذا المثال وسبق في حديث أول حديث في كتاب البيوع اللي هو البعان بالخيار ما لم يتفرق صحيح وبنى كلامه على القاعدة فبيبني النص على القاعدة الفقهية فإن خالف القاعدة يكون معول عنده على القاعدة ويبدأ يدخل في مسائل القياس وإيش الكلام ده كله طبعا هذا كله مردود عند الأئمة ونقلت كلاما هنا يؤكد على هذا الكلام مرات ومرات ماشي إخواني شوف بقى الحتة الحلوة دي بقى دي شغل علم يبقى احنا كده ايه الخمسة دول رووا الحديث فالحديث في أعلى درجات الصحة من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسياق المذكور بالقصتين بالايه بالقصتين قصة اللي هو تأبيد النخل وقصة وقصة بيع العبد تمام كده آه خالف الخمسة الثقات في الزهري سفيان ابن حسين الوسطي شوف بقى الكلام ده شغل علل بقى ده علل الحديث الخمسة دول خلافهم سفيان بن حسين الوسطي وهو ضعيف في الزهري خاصة الرجل حاله في نفسه ثقة إلا إن هو ضعيف في الزهري خاصة يبقى موثق في إيه؟ في روايته عن خارج الزهري إلا إن هو ضعيف في الزهري لم يحفظ حديث الزهري يأتي عليه بمخالفات إلى آخر ذلك ضعف في في الزهري فرواه عن الزهري عنه هنا يعني الزهري فرواه عنه عن سالم عن أبيه عن عمر يبقى جعلوا مسند مين جعلوا مسند عمر ودي مشكلة تمام يبقى سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن جده اللي هو عن عمر تمام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بقصتين اللي هو قصة تأمير النخل قصة بيع العبد معايا كده طيب تعالوا نشوف الكلام في حق هذا الطريق الطريق هذا أخرجه النسائي في الكبرى من طريق هلال بن العلاء عن أبيه اللي هو هلال البهلي علاء هلال بن العلاء بن هلال البهلي والبزار في مسنده بالرقم المذكور والدرقطني في العلل بالرقم المذكور من طريق الحسن بن عرف طبعا رجعت الجزء الحسن بن عرفة لما أجده فيه تمام وهذا يدل على أن جزء الحسن بن عرفة لم يستطط كل مرويات ابن عرفة دي إشارة أخذتها من هذا الجزء تمام وابن أبي حاتم في العلل من طريق إبراهيم بن موسى الرازي في مطبوع العلل اللي هو القديم بقى إبراهيم بن أبي موسى الرازي والصواب إبراهيم بن موسى الرازي طبعا ده موجود الإخوة الإخوة المعنيين بعلم الحديث جابوا طبعة الشيخ الحميد صح؟ آه هنا آه ثلاثتهم هلال الباهلي وابن عرفة وابراهيم اللي هو ابن موسى الرازي ماشيين معايا ها عشان كل ما ندخل على الموضوع هيسيح مش مركز هي ايه ركزوا معانا يبقى انا عندي ده مر من كام طريق ثلاثة سفيان بن حسين راح عن الزهري الى اخره جماعة خرجوه من طريق هلال ابن العلاء او من طريق هلال البهلي وابن ابي حاتم البزار والدرقوتني خرجوا من طريق حسن بن عرب وابن ابي حاتم في العلل خرجوا من طريق ابراهيم بن موسى الرازي يبقى كام واحد ثلاثة هلال البهلي والحسن بن عرفة وابراهيم بن موسى الرازي ثلاثتهم اللي هم من هلال وابن عرفة وإبراهيم شيخهم من؟ شيخهم مشيم بن بشير قال أنا حطيت لك خطين تحت حدثنا أو أخبرنا المهم مصرح بإيه؟ بالسماع يبقى هو متهم بتدليس لكن هنا قال إيه؟ حدثنا لو قال عن تبقى مشكلة إلا أن يتابع في عنعنته وفي شيخه فهنا هشام بن بشير قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعا يبقى ده جاب حاجة جديدة خالص غير معروفة عن مشايخ الزهري بل من الطبقات الأولى من مشايخ الزهري من تلاميذ الزهري الزهري ليه طبقات في تلاميذ الطبقة اللي سبقت ديت من أعلام الطبقة الأولى في الزهري يعني الملازمين له واللي حافظين حديث ونايمين أكلين شاربين ماشيين معاه يعني هم يكونوا أحفظ بإيه؟ بحديث جه سفيان من الطبقة الأخيرة رقم أربعة أو خمسة يعني ضعيف فيه خالف فجعله مسند مين؟ مسند عمر تمام كده معايا؟ ده معنى الكلام هذا حتة تانية بقى وخالف هشيم بن بشير يزيد بن هارون فرواه عنه به عن ابن عمر مرفوعا نعم أخرجه عبد بن حميد بالعزل المذكور قال أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبزيد بن هارون في سفيان ابن حسين جعله على ايه على الجدة صحيح يبقى رواهم عن كما رواه الخمسة انه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده يبقى اصبح الطريق بتاع يزيد ده اللي خرجه عبد المحدث مسند ده بيشهد له ايه وافق الخمسة اللي سبق تمام كده يبقى بقت الايه العلة او الاشكال باقي فين في طريق هشيم بن بشير اللي رواه عن سفيان بن حسين عن زهري عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعا من مسند عمر ابن الخطاب فهنا اختلف هشيم بن بشير اختلف الواسطيان اللي هما هشيم بن بشير الواسطي وثقة ثبت وصرح بالسماع ويزيد بن هارون الواسطي ثقة متقن اختلف في شيخهما سفيان بن حسين الواسطي هو ثقة إلا في الزهد فهو ضعيف فيه باتفاق ولذا قال أبو زرع الرازي ليس هذا الحديث محفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نحكم على الرواية الأولى اللي هو رواية هشيم اللي خالف فيها الخمسة من الثقات في الزهري فجعله مسند عمر مرفوعا وهذا نقول عليه بقى إذا خالف الضعيف الصحيح نحكم عليه بالإيه بالنكار الضعيف خالف صحيح نحكم عليه بالإيه بالنكار تمام أما الموثق إذا خالف الثقة أو الثقات يحكم عليه بالإيه بالشذوذ ماشي نعم يعني شوي شوي ما نعطراش بقى عشان يقعدوا كده ايه بدأوا يجي ماشي يا اخواني ولذا رده ابو زرعه اللي هو الرازي والبزار والدرقطني وغيرهم هو كما قالوا كما رأيت في التحقيق وأما روايته الثانية اللي هي رواية يزيد بن هارون عن سفيان فقد أتى بها على الجادة حيث جعلها مسند بن عمر مرفوعا هو مقبول فيها بمتابعة الخمسة الثقات اي جميل ممتاز شوف الشيخ خالد يقول الضعيف أحيانا يوافق ولذا بنقول هو ما هو ما درجة ضعفه يبقى درجة الضعف هنا بقى ده ده اسمه علم الحديث لكن اللي انت تقرا يقول لك اخرجوا فلان وفلان مش عارف ايه وكده ده شغل مفتزح ما بنعرفوش ده شغل العلل انك تنتج شيء وتكشف امر شيء في المساله لذلك يا اخواني الورقه زمان لو تفتكروها ان احنا قلنا في طبقه في النص وطبقه فوق وطبقه تحت اللي في النص ده الراوي المتكلم فيه وثق وضعف فله حال فده يكون في الشواهد والايه والمتابعات وبعدين الطبقه اللي فوق اللي هي من من قسمين أعلى درجات التوثيق أو التعديل وبعدين في موثق وفي حاجة كده خفيفة جرحة خفيفة اللي هو ح- صحيح أو ثقة أو ثبت والتاني حسن اللي هو خفيف ضبط تحت خالص بقى مراتب الرد اللي هو ضعيف ضعفا لا ينجبر الشيخ هنا أشار إلى شيء إن ده ضعيف ضعف إيه قد ينجبر وادي مثال صحيح إيه مثاله هنا أهو الرواية وإسناد عالي عبد بن حميد رواه عن يزيد بن هارون سفيان بن حسين عن الزهري أتى به على الجدب ووافق هنا سفيان مع أنه ضعيف في الزهري لكن وافق الخمسة الثقات الأعلام من تم الزهري في السياق يبقى فاتح حاله يقول إيه؟ أقول على هنا حديثه مقبول لأنه متابع بإيه؟ بالخمسة الثقات يبقى ضعفنا ضعفا خفيفا ينجبر يبقى ضعفنا ممن ينجبر لا ممن يترك ويهمل وإلا فقد شلناه في الزبالة ورميناه اللي هو يكون متروك أو وضاع إلى آخره معايا كده أدي مثال عملي أهو والخلاصة أن الحديث محفوظ برواية سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا وأن روايته عن سالم به عن عمر مرفوعا منكرة غير محفوظة من هذا الوجه فهمناها كده لحد كده خلاص يبقى حديث سالم انتهينا منه انه الصواب فيه والصح فيه انه من حديث ابن عمر مرفوعا اما هتقول بقى روية من هذا الوجه عن عمر ده منكر ماشي يا اخواني معايا كده طيب الطريق الثاني من طريق نافع عنه يعني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافع مولى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها فثمرتها للبائع سياق إلا أن يشترط المبتاع ده سياق ابن عمر من طريق نافع سياق ايه ابن عمر من طريق نافع ركزوا مع دي والحديث أخرجه مالك ومن طريق مالك أخرجه الجماعة من بعده الشافعي في المسند بترتيب السندي وأحمد والبخاري في مواضع ومسلم هنا هو بقى أنا حطيت لك إيه نجمتين ليه أي عشان أقول لك إن السياق السياق هنا أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه بهذه الخصة ومن حديث سالم ابن عبد الله بن عمر أخرجه من إيه؟ من الوجهين ماشي يبقى الحديث في البخاري ومسلم ولا لا؟ في البخاري ومسلم والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وأبو يعلى والبغوي والبيهقي كلهم عن نافع به يبقى ده الطريق الأول اللي هو طريق مالك ده مالك وفي سياق ابن ماجه رواه عن هشام بن عمار قال من اشترى نخلا طبعا هشام بن عمار عن مالك ليه قلت لك هذا الكلام الجماعة أنا ذكرتهم لك أسفل عدد من الثقات في مالك كلهم قالوا من باع نخلا هشام بن عمار قال عن مالك من اشترى نخلا تمام يبقى السياق المحفوظ عن مالك من باع نخلا وليس من اشترى نخلا يبقى لذلك انا وضحت لك هذه اللطيفه في سياق ابن ماجه اللي هو رواه عن هشام بن عمار من اشترى نخلا والمحفوظ عن مالك من باع نخلا رواه عنه جماعه منهم عبد الله بن يوسف عند البخاري ادي واحد ويحيى بن يحيى عند مسلم اثنين وعبد الرحمن بن مهدي عند احمد ثلاثه والقعنبي عند ابي داود اربع وابو مصعب عند الباقر ادي خمسه وغيرهم بقى يبقى كم واحد ادي خمسه وغيرهم زياده كلهم عن مالك بسياق من باع نخلا هشام بن عمار قال من اشترى نخلا وهذا مثال على اغلاط هشام بن عمار في الروايه فقد ساء حفظه باخره وصار يتلقن فرحم الله ائمه العلل صيارفه علم الحديث انا طبعا هذه اشارات بقول لاخواني انه هتجد كده في التقريب لحافظ ابن حجر صدوق لكن لما كبر ساعة حفظه لأنه صار إيه يتلقى أدي رواية أدي رواية يبقى الجماعة قالوا من باع هو قال من اشترى يبقى دي في خلل في الإيه خلل في الحفظ وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي والبيهقي من طريق الليث بن سعد وسياقه أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبرها ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وأخرجه أحمد ومسلم والبيهقي من طريق أيوب السختياني وده طريق رقم ثلاثة ولفظه كلفظ مالك وله لفظ عند أحمد بالعزل المذكور أيما رجل باع نخلا وأب وأبرت فثمرتها لربها الأول أي الذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأخرجه أحمد ومسلم من طريق عبيد الله ابن عمر وسياق أيما نخل أيما نخل اشتريت في سياق بيعت أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها فثمرتها للذي أبرها سياق إلا أن يشترط المبتاع في السياق الذي اشتراها انتوا معايا ولا سرح يبقى انا عندي كام روايه دلوقتي اللي هم مالك معاك في الورقه بص مالك والليث وايوب وعباد الله بن عمر مالك في نافع ذهب وأيوب كذلك عبد الله بن عمر كذلك ومين والليث تمام الليث طبعا على اختلاف بقى في على اختلاف بين الإمام النسائي في ترتيب في ترتيبه لتلامذة نافع وابن المديني ترتيب تلامذة نافع آه يتحط المرتبة الأولى ولا في الثانية ولا إشي على اختلاف لكن ليث بن سعد حافظ إمام ثقة ثبت حجة تمام على كل مالك جبال مش جبل بس وعويد لابن عمر العمري جبل من الأثبات وأيوب السختياني والليث ابن سعد أربعتهم مالك والليث وأيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفعهم هكذا بقصة النخل فقط اللي هي منبع ايه نخلة ما فيش في سيرة لقصة منبع عبده مش كده والأربعة ثقات أعلام جبال في الحفظ وسلاسلهم بالنسق الموجود ذهبية عن أصحاب من أصحاب المرتبة الأولى في تلاميذ نافع عدا الليث على اختلاف بين النسائي وابن المديني كما ذكرت يبقى الحديث محفوظ عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة من باع نخلا فقط تعالوا بقى ندخل في هذه الجزئية وروي عن نافع مرفوعا بالقصتين قصة النخل وقصة العبد لأنا قلت هذا الكلام وأفردته قد تقرأ في بعض المصادر من وهم طريق عبد رب أو من وهم طريق آخر كما يأتي وأنا اعتذاري لمن وهمه أنه لم يذكر إلا الطريق ده بس وهو إن كان كما قال ولم يقف على غيره فالقول قوله لأن لما يكون واحد يخالف ثقات أعلام زي دول هقول عليه إيه ده وهم لا سيما إذا كان يعني يحسن في شوط المتابعات أو حديثه حسن ما لم يخالف إلى آخره لكن بالتتبع يا إخواني وصبر المرويات بالأمر بينكشف على غير ما هو الحال عليه الصف ده معايا ولا ما لا مش ها وروي عن نافع به مرفوعا أي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين لكن طبعا من طرق ليست كالتي سبقت من حيث القوة بالقصتين قصة ايه النخل وقصة العبد الطريق الأول من طريق عبد ربه ابن سعيد بن قيس الأنصار عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول اللي هو اللي هو أبرها يعني وأيما رجل باع مملوكا وله مال دي برضه هيجي فيها مسائل المال ملكه طب هو ملكه سواء كان ملكه أجره عند سيدي أو مال تعالوا سيده بقى ملكه الخاص يرجع لسيده اللي باعه ولا يفضل ينباع مع العبد دي المسألة شوف كل جزئية في الحديث لها كلام عند الفقهاء رحمه الله تعالى فيها كلام له فما له فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وهذا الطريق أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى والبيقي من طريق شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عبد ربه به طبعا الطريق هذا طريق صحيح لا شك في صحته لكن هتجد مثلا زي البهقي أو غيره قال أنه ده وهم منه ولم يذكر إلا هذا الطريق لكن طبعا بجمع هذا الوقت كما ترى هتجد عبد ربه متابع بغيره وغيره فبهذه الحالة لا داعي لإيه لتوهيم الرواية هنا هذا الجانب ونواصل كلام ونشوف الأئمة رحمهم الله تعالى قضوا في أي شيء شعبة بن الحجاج طبعا ده إمام وده تلميذ نبيه وبيسأل ماشي يا إخواني ودي أخمها وصيفة اسأل بتاخد عن فلان وعن فلان وعن فلان اسأل ما تاخدش بالكوم أخذت من فلان وفلان قال كلام غير ما أخذت من فلان الأول اسأل ولازم تعرف فين الايه فين الصواب وفين الحق شعب بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه قال فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر ادي اختلاف انت بتقول دلوقتي عبد الرب بيقول هو شيء تلميذه بيقول له انت بتحدثني عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين لكن ايوب رواها عن نافع عن آآ عن آآ ابن عمر عن عمر قوله يعني موقوفا على عمر بقصة الايه بقصة العبد قال عبد ربه اللي هو الشيخ بقى قال لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دي الرواية عندي أنا متأكد منها معايا كده ركزوا بقى معايا ثم قال مرة أخرى تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك يعني ما دام ايه ثابت على على على قولي ان هو انا متاكد من حفظه شفتوا الكلام وهذا ظاهر في ثبات عبد رب ابن سعيد ابن سعيد الانصاري آه وتاكدي من سماعه وثقته نعم واخرجه البيهقي من طريق ابي شهاب ابو شهاب ده اللي هو الحناط عبد رب بن نافع عن يحيى بن سعيد وده اقتصر فيه على قصه الايه العبد وأخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي من طريق سليمان بن موسى اللي هو الأجدر وذكر القصتين اللي هي قصة تأبير وقصة العبد وأخرجه البيهقي من طريق عبيد الله ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله الأج الأشج يبقى كم طريق أربعة الطريق الأول طريق عبد ربه والطريق الثاني الحناط يحيى والطريق الثالث سليمان والرابع اللي هو الأشاج وسياق من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وعبد ربه ويحيى وبكير ثقات وسليمان صدوق حسن الحديث ما لم يخالف ماشي إخواني أربعتهم اللي هم من؟ عبد ربه ويحيى وسليمان وبكي يعني عايز أقول لك أنا جبت لك بس سياق إن سليمان صدوق حسب ما لم يخالف إن ما خالفش ده جاء كما جاء بالإيه؟ كما جاء به الثقات فأصبح حديثه هنا ماشي مع حديث الجماعة كلهم عن نافع عن ابن عمر فذكر فالحديث كما ترى وحديث ايه لا تشوب شيبة بمجموع الروايات كما ترى لا تشوب شيبة فهو مرفوع عن ابن عمر أيضا من طرق صحيحة هكذا فلا سبيل لتوهيم الأربعة وقد اتفقوا على ذكر قصة العبد مرفوعا ولا يضره الآتي يعني الذي ذكرته مرفوعا عن ابن عمر لا يضره الآتي إيه الآتي بقى أخرج البخاري في صحيحه قال حدث عبد الله بن يوسف عن الليث عن الزهري عن أبيه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره بالقصتين ما هي أفادت سبقت شوف الورق الأول الجنس سمية من طريق الليث الليث عن الزهري آه عن سالم عن أبيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا بقى بالنسبة ده الشاهد من الكلام يعني عايز أقول لك إن البخاري ذكر بإثر بإثر هذه الرواية قوله قال وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد دي يعني إيه يعني وقع عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد ابن حجر رحمه الله حل شفرة هذا الكلام قال في العزو المذكور هو معطوف على قول حدثنا الليث فهو موصول والتقدير حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك تمام وزعم بعض الشراح أنه معلق وليس كذلك وتردد الكرماني ده الكلام قاله حافظ ابن حجر والكرماني تردد ترى مرفوع ولا موقوف أو ترى معلق ولا موصول الحافظ ابن حجر قال وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعا وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوف وكذا وكذا ها وكذا هو في الموطأ ده كلام الحافظ ابن حجر فأنا عزوت لك في المعكوبة هذه بقول لك أنا أن دي في رواية محمد بن حسن الموطأ مش في رواية يحيى بن يحيى يعني مش الموطأ الموجود بين ابن الآن اللي هم اللي عنده رواية الحسن بن حسن الصدر عن المجلس الأعلى مش الإسلامية اللي هو خطأ كيف ده هيلاقي في الرواية هذه بالرقم المذكور هذا ماشي اه ما المهم دي رواية محمد بن عبد ممكن ممكن اه حلو كويس ماشي جميل مجلد أربعة قلت الذي في سنة أبي داود ده كلام الحافظ ابن حجر هو بقى معلوم أن سنة أبي داود لها لها إيه لها نسخ تمام لها نسخ فالذي في سنة أبي داود بالعزو المذكور قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد ده في سنة أبي داود يعني مرة ذكرها عن نافع عن ابن عمر عن النبي وما ذكر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي تمام ولذا قال صاحب العون اللي هو شارح سنة أبي داود قال في بعض النسخ في بعض ايه النسخ النافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد اهي عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة الايه بقصة العبد تمام ودي من رواية مين القعنابي يعني الحديث صاد اسناده في أعلى درجات الصحة أبو داود على القعنبي عن مالك إلى آخره كما طار السند حتى عاله كم كده بقصة الإيه عن عمر بقصة العبد وعن ابن عمر بقصة الإيه أيضا بقصة العبد قال وكذا في نسخة المنذري وفي بعضها عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد يعني معنى كده أنه مروي عن ابن عمر مرفوعا بقصة العبد ومروي عن أبيه عمر مرفوعا بقصة العبد وموقوفا بقصة يعني مروي عن ابن إيه؟ عن عمر من طريق نافع من التايين أن يكون مرفوع وأن يكون إيه وأن يكون موقوف وعليه فيكون مرويا عن عمر مرفوعا وموقوفا من الوجه المذكور تعال نشوف التخريج وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه وده إسناده إيه؟ إسناده صحيح تمام قلت سبق أن مسلما أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر بالعزو المذكور وأخرجه كذلك عن محمد بن المثنى وأحمد كلاهما ابن المثنى وأحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ومسلم أخرجه قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ثلاثتهم يحيى وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدث قال وحدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا قصة العبد وذكره الدرقطني في العلل عن أبي معاوية الضرير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وصلت عن أبي معاوية عن عبيد الله أنا قلت أنا ذكر الدرقطني يعني قال روى أبو معاوية مش بإسناد الدرقطني تمام ذكره يعني ذكره من عند مين من عند أبو معاوية الضرير وذكره أبو معاوية الضرير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهمها الدرقطني اكتب الجزئية دي اخلف الورقة واكتبها بقى تتمة لكلام الدرقطني وقال قال درقطني يبقى الزيادة دي تبع الايه الكلام في عن الدرقطني قال درقطني وهم أبو معاوية في رفعه وهم أبو معاوية في رفعه أي من مسند عمر معايا كده والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله والصواب عن عبيد الله عن نافع عن, عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك قال حماد بن سلم وهشيم ومحمد بن بشر وابن نمير وهو الصحيح ده كلام للدرقطني عادها مرة تانية قال الدرقطني وهم أبو معاوية في رفعه والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك قال حماد بن سلم وهشيم ومحمد بن بشر وابن, وابن نمير وهو الصحيح ماشي إخواني ولذلك أنا ذكرت لك معنى كلام درقوت هنا إيه إن مروي عن من هشيم من طريق هشيم مرفوعا وموقوفا ومر من طريق محمد بن بشر مرفوعا وموقوفا من مسند عمر وابن نمير كذلك وسبق عند مسلم ان جعلوهم مسلم ايه ابن عمر يبقى دي تشكلات حديثيه اسناديه اهي ده من فحوى كلام الدرقطني في صفحة 167 بقى رواية عكرمة بن خالد بن العاص المخزوم عن ابن عمر في الصيحين لا احنا عدينا كده اه اللي هو في ال عبد بن سليمان الكلاعي ثقة ثابت من رجال الست وشيخهم جميعا هو عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثابت كذلك من رجال الست فهذه عن عمر موقوفة لا تضر من هذا الوجه وسبق رفعها ووقفها عن عمر من وجه صحيح أيضا وكله عن نافع وما أخرجه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع ما هو إلا عن عمر في شأن العبد وده إسناده إيه صحيحه وعنده أي عند عبد الرزاق أيضا بالعز المذكور قال أخبرنا عبد الله بن عمر اللي هو مين ابن عمر العمري ده ضعيف عبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله بن عمر العمري ده ضعيف عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإسناده ضعيف لضعف عبد الله ابن عمر العمري لكنه في محل الشواهد والمتابعات وما أخرجه البخاري ومن طريق البياقي عن إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر قال يبقى الكلام ده لمين لنافع يبقى ده موقوف على نافع قال أيما نخل أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر يعني انباعت النخلة وفي أطلق بيعها وهم في مجلس العقد ما جاش سيرة ايه ما جاش سيرة الثمر والثمرة دي اللي عبرها واللي خرجها مين الباقي ده معنى الكلام ومسألة هتيجي من الناحية الفقهية قال أيما نخل بيعت قد أبرت لو ولم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها شفت الكلام ده ده قضاء وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري وده أخرجه أحمد والطحاوي من طريق حماد بن سلمة حماد بن سلمة هو خلي بالك ها وعبد الرزاق ومن طريق النسائي في الكبرى من طريق مطر الوراق والترمذي في العلل العلل الكبير والحديث ده يجي في العلل 325 والبيهقي بالعزو المذكور من طريق قتاده ثلاثتهم حماد ومطر وقتادة عن عكرمة ابن خالد به طبعا عن عن القتادة هنا مصورة بالإيه بالمتابعة واخرجه الترمذي في العلال والنسائي في الكبرى من طريق هشام الدسوائي عن قتادة عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر عن النبي دخل ايه دخل الزوري في الموضوع وحادث هنا اشكال شوف بقى كلام ابو حاتم رحمه الله الجميل قال في العلال كنت استحسن هذا الحديث من ذا الطريق يعني طريق ايه عكرمة ابن, آه ابن خالد عن ابن عمر وطبعا روايته في الصحيحين عنه حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر شو بقيمة العلل ها رحمهم الله تعالى قلت رواية عكرمة عن خالد عن ابن عمر في الصحيحين ولذا استحسنها أبو حاتم ابتداء لكن عكر عليه روايته بعد عن الزهري عن ابن عمر والزهري لم يسمع من ابن عمر على المشهور عند أئمة العلة خلا ابن المديني فقد قيد سماعه بحديثين من طريق عبد الرزاق إلا أنه لم يحفظهما أي عبد الرزاق قال إلا حديث ده إيه هم نسيهم يبقى احنا ما عملناش حاجة يبقى الأصل أنه إيه لم يسمع ثم إن مداره على قتاله وقد عن عنه هنا خاتمة قال الترمذي في علله الكبير سألت محمدا أي البخاري شيخ الترمذي عن حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح البخاري بيسأل هو قال إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث روى سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافع عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين يعني عرضهم ايه وسكت فالإمام الترمذي تلميذه وعارفه وعارف شيخه فكأنه إيه قال ده كلام اتقال كأنه رأى الحديثين صحيحين يعني مشى الإيه مشى الاثنين أنه يحتمل عنهما جميعا وقال في السنن قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي أصح ما جاء في الباب تمام هنا بقى بقول لأخونا الشيخ محمد كنحل لغوي آه صيغة أفعل أصح أفعل نقول هذا صحيح وهذا أصح هل هذا تقضي اشتراكهما في أصل الصحة آه ليه أنا قلت هذا الكلام آه دي لطاعة حلوة بنستفيد منها جدا الطالب عايز يبقى طالب ها واللي بينبش ما ينفعش أبو أبو الفضل العراقي اللي هو الكبير أبو أبو زرع اللي هو ولي الدين العراقي أبو الفضل العراقي ده لا شرح فين على التلميذ طبعا مفقود ويا ريته موجود فين طيب مخطوطة كاملة ما شاء الله طيب ده أبو الفضل العراقي له شرح على التلميذي فقال ممكن هذا كلام بدلالة صيغة أفعل من البخاري أصح شيء في الباب إنه بيقول إن البخاري مشى الاثنين واعتمد على صيغة أفعل هنا إن دي بتقتضي المشاركة في الإيه؟ في أصل الصحة ده كلام من؟ أبو الفضل العراقي فابنه أبو زرعة تعقبه ما رضيش كلام إيه؟ شوف العلم بقى الجميل فتعقب أبو زرعة العراقي أباه في هذا الشيء ولن يسلم لأبيه في هذا فقال إن المعروف عند أهل الحديث إذا قال أصح يبقى فيه المرجح والمرجوح ده إيه؟ ده كلام أبو زرع العراقي فهذا يعني أن المرجح اللي هو أصح اللي اختاره البخاري هنا هذا يقضي بشذوذ الرواية الأخرى تمام؟ دي لطيفة أردت بيانها ليه إخواننا وفيها طبعا فيها فوائد لكن الوقت طبعا ده البيهقي رحمه الله أخرج في سنن الكبرى بإسناده في الكبرى عن مسلم بن الحجاج والنسائي أنهما سئل عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد فقال القول ما قال القول ما قال نافع خلي دي بقى كده بدل التسمية دي خليها ايه عادية القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه شوف الكلمة ومثلهما الدرقوطني في العلل بالعزو المذكور وفي التتبع للدرقوطني وقد ذكر مثل ما ذكر التلميذ للبخاري يسأله قال وقال النسائي سالم أجل في القلب والقول قول نافع وقد مال ابن المديني والبخاري في ظاهر الروايتين الثانية في ظاهر الروايتين وهي الرواية الثانية في ظاهر الرواية الثانية اللي ذكرتها سلفا وابن عبد البر إلى رواية سالم أصبح من خلال ال ال ال العمل اللي سابق أدي أقوال أئمة العلل في الموضوع التحقيق في المسألة إيه بقى على إثر ما سبق وننهي المجلس التحقيق أن الحديث عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين من طريق سالم عنه ومن طريق نافع عنه سبق كده يبقى مفيش اختلاف فين عن ابن عمر كده في طريق سواء كان طريق سالم عنه عن آآ آآ عنه مرفوعا بالقصتين او من طريق نافع عنه بالقصتين كما سبق ذكره واعتبار قصة العبد عن عمر موقوفا على المشهور والمحفوظ عدا الرواية التي عند أبي داود في بعض نسخه من طريق القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا ولم أجد ما يعضدها أي من الروايات وكلام أئمة العلل باعتماد الموقوف عن عمر يسلم له من هذا الوجه معايا كده ومن حيث الجملة كلام البخاري في إحدى الروايتين ميزان في محله على إثر ما سبق ذكره مفصلا والحمد لله أولا وآخرا هو الموفق الموفق لا رب سواه وهو الهادي إلى سبيل الحق والرشاد وإن شاء الله نكمل الحديث في مجلسنا ال- ال- القادم آه، طبعا حديث الحديث مروي من حديث جابر أيضا وده يحسن بنفس السياق السابق ومن حديث عبادة بن الصامت وده إسناده ضعيف لعلتين ذكرتهما عندك في صفحة 168 وإن شاء الله نكمل الحديث في ال- عن بقى المسألة الفقهية التي في الحديث ثم الحديث الثاني في الباب وهو حديث آه، الاستفاء في البيع و- وبعض تخريج المسائل المعاصرة في البيوع وما نراه في عصرنا أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم آه، على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته